ده الجزء التاريخي من سفر دانيال أو القصصي اللي تعرفنا فيه على شخصية دانيال كرجل صلاة وراجل عهد بينه وبين ربنا وله مركز كبير وبيشهد لربنا في كل مكان بأمانته والثلاث فتية معاه واخدين نفس طبعه من أول إصحاح سبعة لغاية الآخر عبارة عن رؤى أو أقرب إنها تكون رؤى والتاريخ اللي فيها قليل والرؤى دي كلها هقول الأول ملخصها وبعدين نقرأ على قد ما نقدر بعد كده احنا في الأول عرضنا إن دانيال ظهر في فترة بابل ملك بابل ودخل وحضر ملك مادي وفارس اغلب الرؤى دي كانت بتعرف دانيال اللي هيحصل في الفترة الجاية لغاية ما يجي المسيح اللي بدأت بحلم نبوخذ نصر لو تفتكروا وهتيجي رؤى كلها بتتكلم في نفس الموضوع ازاي الممالك هتيجي على البشرية لغاية زمن مجيء ربنا يسوع المسيح واغلب المرات اللي هيعرض فيها الرؤى اول ما يوصل لمملكة الرومان فجأة كده يتكلم عن المسيح لان المسيح له المجد ظهر فجأة في عصر الدولة الرومانية فبالتالي دانيال هيتكلم في قضيتين كبار في الرؤى الممالك اللي هتيجي من ساعة مملكة بابل لزمن المسيح والمسيح الآتي القضية الثانية وعمله الخلاصي ومجيئه في الدينونة في آخر الظهور عشان يدين العالم فإذا في جزء من النبوات أو الرؤى بيشاور على ال 500 سنة اللي فاضلة لغاية ما المسيح يجي لأن الكلام ده تقريبا 500 قبل الميلاد وفي جزء بيتكلم عن المسيح لما يجي هيعمل ايه وفي الآخر بيتكلم عن الدينونة ونهاية العالم أغلب الرؤى دي بدأت لما كان دانيال كبير في السن الرؤى اللي هي عن مستقبل الأيام بدأت في نهاية السبي و... وكان دانيال كبر في سن وأغلبها كان نتاج صلوات أو خلوات طويلة مع ربنا هتلاحظوا كده ان اغلب الرؤى جت اما اثناء صلاة او نتيجة صلاة وصوم طويل او خلوة طويلة مع ربنا فربنا كشف له بعض الاسرار وده عرفنا مبدأ ان ربنا يكشف اسراره لاولاده وعبيده بس كل ما يكونوا قريبين ومفتحين ودانهم لكن اللي مشغول عنه هيكشف له وسره ليه فدانيال عارف اسرار كتيرة قوي لدرجة بيعتبروه من اكتر النبوات كام اصحاح دول قريبين لسفر الرؤيا وكأنه شاف حاجات ما شافهاش حد تاني من الأنبياء الجزء اللي جاي كمان هيكشف لنا علاقة دانيال بالملايكة لأن ربنا هيبعت له رؤساء ملايكة هيبعت له جبرائيل مرة جبريال اللي هو الملاك المبشر وهيبعت له رئيس الملايكة ميخائيل أكتر من مرة فهيبتدي يتعامل مع الملايكة اللي هيكلموه عن المسيح له المجد فهيبقى في الرؤى بيشوف المسيح وبيشوف الملائكة والملائكة بيسندوه والحكاية يعني بقت عز قوي ناخد أول رؤية في إصحاح سبعة في السنة الأولى لبلشسر ملك بابل يبقى مش في عصر نبوخذ نصر احنا قلنا بعدها بفترة طويلة رأى دانيال حلما ورؤى رأسه على فراشه حينئذ كتب الحلم وأخبر برأس الكلام خلاصة الكلام أجاب دانيال وقال كنت أرى في رؤياي ليلا وإذا بأربع رياح السماء هجمت على البحر الكبير وصعد من البحر أربعة حيوانات عظيمة هذا مخالف ذاك يعني كل واحد فيهم شكل ما تقلقوش هم أول رؤيتين هم هيشرحوا نفسهم فما مش هتتعبوا يعني هنقراها هتلاقيها سهل الأول كالأسد وله جناح نسر وأعطي قلب إنسان يعني هو إنسان ولا نسر ولا أسد لخبطنا لكن الأسد المجنح ده اكتشفوا في التاريخ إن ده علامة مملكة بابل كان العلامة المميزة زي علم بابل كده الأسد اللي له جناحات فأسد له جناح نسر أنا نطيت على قلب إنسان سوري وكنت أنظر حتى انتتف انتتف جناحاه وانتصب عن الأرض وأوقف على رجلين كإنسان وأعطي قلب إنسان يعني جناحاته وقعت لكن وقف كده كأنه إنسان فهو بالتالي يرمز إلى ملك عظيم أسد وإنسان في نفس الوقت وإذا بحيوان آخر ثاني شبيه الدب فارتفع على جنب واحد وفي فمه ثلاثة أضلع بين أسنانه فقالوا له هكذا قم كل لحما كثيرا طلع حيوان تاني شبه الدب هي الحيوانات كلها مش طبيعية طبعا هي إشارات وكان ماشي على جنب واحد كده و وفي ثلاث ضلوع بين سنانه هل يعني كان واكل لسه جديد ولا ايه لكن سمعوا صوت بيقول قم كل لحما كثيرا يعني تاكل براحتك وبعد هذا كنت أرى وإذا بآخر مثل النمر وله على ظهري أربعة أجنحة طائر النمر اوريدي سريع قوي وكمان بأربع أجنحة يعني طيارة وكان للحيوان أربعة رؤوس وأعطي سلطانا الثلاثة دول باختصار بابل فارس اليونان بابل هي الأسد المجنح هيجي الشرح لسه فارس هو الدب الغريب ده والمملكة اليونانية دي هي النمر اللي له ثلاث أجنحة و... وله أربع رؤوس بعد هذا كنت أرى يعني زي ما تقولوا هو كده شاف أول منظر جت رؤية تاني لأن المملكة اليونانية هتقعد بتاعت 200 سنة كده لوحدها وأكتر في رؤى الليل وإذا بحيوان رابع هائل وقوي وشديد جدا وله أسنان من حديد كبيرة أكل وسحق وداس الباقي برجليه ده الحيوان الرابع جه كل كل اللي قبله أو خلص على كل اللي فات ده الرومان بقى وكان مخالفا لكل الحيوانات الذين قبله وله عشرة قرون كنت متأملا بالقرون وإذا بقرن آخر صغير طلع بينها وقلعت ثلاثة من القرون الأولى من قدامه وإذا بعيون كعيون الإنسان في هذا القرن وفم متكلم بعظائم ايه الحكاية دي ده في قرن طلع كده طير ثلاث قرون في سكته وله عيون زي عيون الإنسان وبيتكلم بعظائم بس ده حيوان وحش ايه القرن ده هنشوف كنت أرى وكأنها رؤية نمرة ثلاثة أنه وضعت عروش وجلس القديم الأيام لباسه أبيض كالثلج وشعر راسه كالصوف النقي وعرشه لهيب نار وبكراته بكراته دي كان يقعد على العرش والعرش زي له تروس كبيرة كده يتحرك بيها العرش نار متقدة نهر نار جرى وخرج من قدامه ألوف ألوف تخدمه وربوات ربوات وقوف قدامه فجلس الدين الديان يعني دانيال يعني الله ديان وفتحت الأسفار كنت أنظر حينئذ من أجل صوت الكلمات العظيمة التي تكلم بها القرن أنهي قرن الصغير اللي طلع ده لأن هو مستغرب ده يطلع إيه لسه ما فهمش كنت أرى إلى أن قتل الحيوان والقرن ده راح وهلك جسمه ودفع لوقيد النار أما باقي الحيوانات فنزع عنهم سلطانهم ولكن أعطوا طول حياة إلى زمان ووقت هنشوف طولوا بالكم ما تقلقوش كنت أرى رابع رؤية يبقى أول رؤية ثلاث ممالك بابل فارس اليونان بعدين رؤية الحيوان الرابع الرومان اللي طلع فيهم قرن كده شاطط شوية وبيتكلم بعظايم وله عيون لأن ده إشارة للمسيح الدجال هتيجي وبعدين رؤية ثالثة عن المسيح اللي قاعد في العرش شبه بتاعة رؤية واحد بالظبط رؤية يوحنا اللاهوتي المسيح في عرشه بجماله بهيئته بمنظره والمسيح اللي على العرش أدى حكم كده إيه بانتهاء مملكة الرومان وإعدام هذا الدجال كفاية عليه كده رابع واحدة بقى كنت أرى في رؤى الليل كل ما يقول كنت أرى بقت رؤية حلم تاني وإذا مع سحاب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام فقربوه قدامه قربوه يعني جعلوه قربانا قربوه يعني قدموه قربان الله ده قدموا ابن الإنسان قربان فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة سلطان سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لن ينقرض هقول بسرعة مختصر ونكمل بقى الشرح لأن هيجي الشرح دلوقتي في نفس السفر كل حيوان كان إشارة إلى عصر مش هندخل في التفاصيل لأنها لا تعنينا كتير يعني ماذا يميز البابليين العظمة والجناحات والأسد وقلب إنسان كلها إشارات إلى مراحل في زمن بابل ما بين القوة ما بين سرعة الانتشار ما بين الاعتدال والإنسانية لكن يعني حاجات حصلت في مملكة بابل جه بعد كده الدب فارس دي كانت عدد يعني مهول من الجيش وثلاث ضلوع بين سنانه يعني خد ثلاث ملوك في سكته وكده طيرهم وبعدين زحف على العالم كله الحيوان الثالث زي النمر ده كان الاسكندر الأكبر حوالي 330 قبل الميلاد اسكندر الأكبر كان أسرع واحد في التاريخ يحتل العالم في زمن سبع سنين تقريبا انتشر في العالم المعروف كله فكان زي النمر وله أجنحة من كتر ما دخل على العالم كله كله كده لكن هو ما قعدش سبع سنين ومات يعني الاسكندر الأكبر معاش مات صغير جدا وطلعوا أربعة وراء أربع زعماء أو أربع رؤساء قسموا العالم عليهم وبعدين جت بقى الدولة الرومانية قبل المسيح بفترة بسيطة وكان حيوان هائل لأن الرومان دخلوا برضه بجيش ضخم جدا كان اليونانيين ضعفوا برضه احتلوا كل العالم وقبل الرومان ما بين اليونانيين والرومانيين طلع واحد اسمه أنتيوخوس أبيفانوس الراجل ده بالذات كل اللي كان شغله انه يعادي اليهود البعض المفسرين بينسبوا لليونانيين وبعضهم بينسبوا للرومان بغض النظر يعني انه الراجل ده كان هو ده القرن الصغير كان يتكلم بعظائم زي المسيح الدجال ما اتقال عليه انه هيقعد في الهيكل ويتكلم بعظائم ويعمل معجزات الراجل ده كان بيدعي انه بيعمل معجزات لانه كان له في السحر والراجل ده دنس الهيكل اليهودي دخل اورشليم وقدم خنزير على المذبح دي كانت مهينة جدا لليهود وحط تمثال من تماثيل الأوثان على باب الهيكل اليهودي يعني كان بيذل اليهود ذل ما حصلش وقعدت الذبيحة لا ترفع حوالي ست سنين أو من ثلاث لست سنين هتبان الأرقام بعد شوية الذبيحة لا تقدم على المذبح اليهودي خالص في زمن الرجل ده فالراجل ده كان العدو اليهود اللدود لشعب الله ماشي فكان اليهود بيصرخوا بشدة ان ربنا ينقذهم منه وكان اشارة الى انه لانه جه قبل المسيح اشارة للمسيح الدجال اللي هيجي في اخر الظهور برضه هيعمل معجزات وهيدعي المعرفة وهيعتبر نفسه اله وعالم كتير هتمشي وراه وبعدين بيقول وانا بتفرج على العروش دي كلها بشوف مين فيهم الملك الحقيقي شفت العرش الحقيقي القديم الايام اللي هو المسيح له المجد وابتدى يوصف المسيح في مجده كانه بقى تحول من الارض الى منظر السماء فشاف المسيح على عرشه لابس ابيض ودقنه بيضة ووشه منور ونهر طالع من قصاده بالظبط زي سفر الرؤيا بس المره دي وصفوا انه نهر نار في الرؤيا يقول نهر ماء حياه او نهر من زجاجي او نهر من البلور كلها إشارات إلى المعمودية والتطهير اللي بيعمله المسيح وربوات وألوف تخدمه وقوف قصاده ملائكة من كل نوع وجلس الديان يبقى المسيح هو الديان وفتحت الأسفار فتحت الأسفار يعني إيه برضه السفر الرؤية نسمع عن السفر المختوم اللي ما كانش حد عارف يفتحه لأن مستقبل البشرية في إيد المسيح هو اللي بيفتح والبعض يقول الأسفار إن كل ضمائر الناس كل أسرار التاريخ كل خطايا كل إنسان وحياته هتتفتح على إيد المسيح له المجد الديان وبعدين جت الرؤية الأخيرة بقى بتتكلم عن الدينونة الأخيرة خالص فبيقول كنت أرى في رؤى الليل إذا مع سحاب السماء يبقى أو الأول شاف المسيح على عرشه في السماء الرؤية اللي بعدها شاف مع السحاب المسيح جاي جاي على من السماء للأرض لكن شافه مثل ابن إنسان يعني شافه في شكل إنسان متواضع بسيط في العرش كان شايفه كل الجمال والأبهة لكن في الرؤية الثانية جاية مع السحاب مثل ابن إنسان ويعتقد أن كلمة ابن الإنسان اللي كان بيحب يسوع يقولها عن نفسه دايما مأخوذة من الآية دي لأن الوحيد اللي كان بيسمي المسيح ابن إنسان كان دانيال في العهد القديم فالمسيح كان بيفكرهم دايما يقول على نفسه أنا ابن الإنسان عشان ينبههم ارجعوا لدانيال سبعة عشان تعرفوا إن أنا اللي هاجي على السحاب في الآخر أنا ابن الإنسان اللي قال عنه دانيال يأتي مع سحاب السماء أتى وجاء للقديم الأيام فقربوه يعني بقى المسيح جاي على سحاب السماء البشرية كلها قربت المسيح للعرش الإلهي يعني إيه النهاردة احنا بنصعد أنهي ذبيحة احنا بنقدم المسيح ذبيحة للآب السماوي للعرش نحن نقرب ابن الإنسان كذبيحة عنا كلنا قدام الآب السماوي فهمنا قربوه قدامه يعني قدمنا ابن الإنسان قربانا يعني هو اللي فدانا فبنقدمه ذبيحة للآب فأعطي المسيح له المجد سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة سلطان سلطان أبدي تاني تيجي كلمة أبدي اللي كانت غريبة على ودان اليهود اليهود ما يعرفوش الأبدية كويس اسمعوا عنها بس مش فاهمينها دانيال بيتكلم كل كلامه عن الأبدية كأنه عهد جديد خالص ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرض أما أنا طبعا دانيال ما كانش فاهم حاجة لسه أما أنا دانيال فحزنت روحي أربع رؤى كلها طلاسم وألغاز اكتئب يا عيني مش فاهم حاجة في وسط جسمي وأفزعتني رؤى رأسي فاقترب إلى واحد من الوقوف مين الوقوف فآخر رؤية كان بيقول في ألوف ألوف واقفين قصاده فراح قرب لواحد من اللي واقفين إما ال 24 أسيس زي ما بيقول إيهاب أو واحد من الملائكة يعني زي اللي حصل مع يوحنا الرأي بالظبط يوحنا الرأي كان واقف مش فاهم حاجة يجي له واحد من اللي واقفين قصاده يشرح له ده اللي حصل مع دانيال وطلبت منه الحقيقة في كل هذا قلت له مش فاهم حاجة خالص ايه الحيوانات دي وايه الحيوان الرابع الضخم وايه القرن الصغير وايه العرش واللي قاعد عليه الجميل ده وايه ابن الانسان اللي جاي مع سحاب السماء انا مش فاهم فاخبرني وعرفني تفسير الامور هؤلاء الحيوانات العظيمة التي هي اربعة هي اربعة ملوك يقومون على الارض اما قديس العلي من الاخر بقى فيأخذون المملكة يعني هتيجي اربع ممالك اه لكن في الاخر اللي هيسود قديس العلي برضو كلمة جديدة من بتاعتنا احنا بتاعت العهد الجديد القديسين قديس العلي فيأخذون المملكة يعني اللي ليهم الملكوت في الآخر ولاد ربنا القديسين بينما كل ممالك الدنيا هتعدي من بابل لفارس لليونان للرومان بس كل ده هيبطل ويمتلكون المملكة إلى الأبد يبقى بيتكلم عن ملكوت الأرض وملكوت السماوات ملكوت الأرض هيعدي بمراحل وملكوت السماوات يبدأ مع المسيح قديس العلي يملكون معه وإلى أبد الآبدين حينئذ رمت الحقيقة يعني طلبت الحقيقة من جهة الحيوان الرابع الذي كان مخالفا لكلها وهائلا جدا وأسنانه من حديد وأظفاره من نحاس وأكل وسحق وداس الباقي برجليه ده اللي يعني ما تفهموش قوي وعن القرون العشرة التي براسه عن الآخر الذي طلع فسقطت قدامه ثلاثة وهذا القرن له عيون وفم متكلم بعظائم ومنظر أشد من رفقائه وكنت أنظر وإذا هذا القرن ده هيضيف على الحتة اللي قالها في الرؤية يحارب القديسين فغلبهم زي بالظبط ما ربنا يسمح للمسيح الدجال في وقت انه يحارب القديسين ويغلبهم فهيشرح له احنا لسه هنسمع الشرح حتى جاء القديم الأيام وأعطي الدين الدين يعني الدينونة لقديس العلي يعني هيجي ربنا يقعد يقول لهم تعالوا حكموا الجماعة دول حكموا المسيح الدجال ودينوا العالم يسوع قال ان القديسين هيدينوا العالم برضه احنا مرة قلناها ان يدينوا العالم يا جماعة مش معناها المسيح مالوش دور لا معناها لما الناس تقول احنا كنا عايشين في زمن وحش ما كانش في حد ما بيكذبش يقول طب انتوا كان زمانكم ايه القرن الكام يعني يقول له ال 17 يجيب لنا واحد من القرن ال 17 من اللي ما كانوش بيكذب قول له ايه رأيك قول لهم كان ينفع ما يكذبوش ولا لا فاهمين فيبقى اللي ما بيكذبش يدين الكذاب ادي فكرة ان القديسين يدينوا العالم يدينوا العالم مش معناه لانه احنا مش هنحكم على بعض لكن لانه في كل زمن في قديسين فالقديسين دول هيشهدوا علينا ان احنا كان ممكن نعيش بقداسة فأعطى الدينونة لقديس العلي وبلغ الوقت جه الميعاد بتاع ربنا فامتلك القديسون المملكة هيجي وقت هيبقى القديسون هم الملوك سيبكم الدنيا اللي احنا فيها دلوقتي كل الأسماء الفالصة اللي قاعدة على الكراسي دي مش انتوا طبعا بوش و... وغيره دي كلها ممالك الأرض دي هتتقلب واحد ورا التاني كالعادة لكن المملكة السماوية اللي هتدوم والعروش اللي هتدوم دي لسه ما جاش الوقت بتاعها فقال هكذا هو طبعا قاعد يسأله على الكلام ده فيبتدي يجاوب الملاك ده أما الحيوان الرابع فتكون مملكة رابعة على الأرض مخالفة لسائر الممالك فتأكل الأرض كلها وتدسها وتسحق والقرون العشرة من هذه المملكة هي عشرة ملوك يقومون ويقوم بعدهم آخر وهو مخالف الأولين ويذل ثلاث ملوك يعني في عشر أباطرة في المملكة الرومان هيجوا ورا بعض آه هيجي اخر واحد فيهم نمرة 11 ده هياكل الثلاثة اللي قبله هيحطمهم يعني هيكسرهم هيذلهم هياخد مكانه ويتكلم بكلام ضد العلي ده بقى هيركز قوي في انه يستهتر بربنا ويجدف على ربنا ويضطهد اليهود بالذات ويبلي يبلي يعني يجيب البلاوي يبلي قديس العلي يعني هيذل ولاد ربنا ويظن انه يغير الاوقات والسنه يعني يتخيل كده انه ممكن يغير الكون كله والشريعة اللي ربنا منزلها ويسلمون ليده يعني ربنا هيسلم الشعب إلى زمان وأزمنة ونصف زمان دي بقى لما تدخلوا معانا في الرؤية جوه هتسمعوا الرقم ده كتير تلاتة ونص تلاتة ونص دي هتيجي كتير كل زمن بسنة وأزمنة دي هتطلع سنتين بعد كده يقولها ونصف زمان نصف سنة هي ببساطة عشان نبقى عارفينها من الأول إشارة إلى الفترة اللي خدم فيها يسوع له المجد المسيح خدم ثلاث سنين ونص فالدجال كمان هيجي يخدم ثلاث سنين ونص قصاد المسيح بس الثلاث سنين ونص بتوع المسيح الدجال هتبقى أوحش سنين على في التاريخ أصعب سنين على أولاد ربنا في التاريخ لأنه هيفتري وهيضطهد المسيحين جنب فيجلس الديان في الآخر وينزعون عنه سلطانه ينزعون عن هذا القرن عن هذا الملك المتوحش سلطانه يعني في الآخر ربنا هيفنيه طبعا ليفنوا يفني هو واللي معاه ويبيدوا إلى المنتهى وده اللي قاله بولس الرسول وهو بيتكلم عن المسيح الدجال في تسالونيك الثانية اثنين قال الذي يبيده الرب بنفخة فمه ويبطله بظهور مجيئه يعني له آخر في الآخر نفخة من ربنا هتطيره مع أنه هيفتري في الأول والمملكة والسلطان وعظمة المملكة تحت كل السماء تعطى لشعب قديس العلي كل الدنيا دي هتبقى جزء من ورث الملكوت الأبدي لأولاد ربنا ملكوته ملكوت أبدي عمال يأكد أن الملك ملك سماوي ملك أبدي مش أرضي ملك هيدوم إلى, إلى آخر الظهور وجميع السلاطين إياه يعبدون ويطيعون إلى هنا نهاية الأمر يعني على قد كده أنا ده اللي أنا شفته أما أنا دانيال فأفكاري أفزعتني كثيرا وتغيرت علي هيئتي وحفظت الأمر في قلبي ثانيا نقول الملخص إذا هو شاف تقريبا قصتين كبار قصة الممالك اللي هتعدي على البشرية وقصة العرش الإلهي وابن الإنسان إذا تاريخ الأرض وقصة السماء هو شاف الاثنين شاف الأرض هيحصل فيها إيه 500 سنة قدام والممالك هتيجي ورا بعض زي الحيوانات المتوحشة ياكلوا في بعض وفي الآخر يطلع قرن كده صغير يطيح في ربنا فلما دخلنا في موضوع ربنا قاعد يفرجنا على السماء لا ربنا ما بيتهزش ربنا قاعد على العرش في السماء وهو الديان للآخر وهيثبت المملكة لصالح ولاده في الآخر ومع سحاب السماء شاف ابن الإنسان فدانيال شاف المسيح قبل المسيح ب 500 سنة دانيال شافه في الرؤية شاف يوم مجيئه اللي احنا لسه ما حصلش لغاية النهاردة رأى مع سحاب السماء مثل ابن الإنسان يأتي إلى القديم الأيام يعني هياخدنا كده مع السحاب عشان يدخلنا على السماء فنحن كبشرية قربناه قدامه يعني قدمنا المسيح ذبيحة عشان يستر علينا يبقى القربان الوحيد القربان يعني الذبيحة أو التقدمة اللي تشفع فينا هو المسيح نفسه هو الذبيحة فتلاحظوا هو الديان وهو اللي مستلم الذبيحة لأن هو اللي على العرش وهو نفسه الذبيحة هو الكل في الكل فساعتها لما قدم نفسه ذبيحة أعطي سلطانا وملكوتا ومجدا ملكوته ما لم ينقرض وسلطانه إلى الأبد وجت سيرة بقى قديس العلي أن المسيح هيملك كل ولاده إن كنا نتألم معه سنتمجد أيضا معه فلما الملاك ابتدى يشرح قال له حكاية القرن ده هيطلع ملك يفتري يجدف على ربنا يدعي المعجزات والعجائب يبقى له عيون يعني يدعي المعرفة الجامدة وهيذل ولاد ربنا ثلاث سنين ونص وفي الآخر ربنا يفنيه ويبطله بظهور مجيئه السيناريو ده هيتعمل مرتين مرة قبل مجيء المسيح الأول فعلا في الزمن قبل مجيء المسيح بحوالي 150 سنة كده جه الشخص المزعج ده اسمه أنتيوخوس أبيفانوس ده يعني امبراطور مزعج جدا أو ملك مفتري وكان كل شغله الشاغل يذل اليهود ويضطهدهم ويكسر في الهيكل وده دمر الهيكل تمام إلى حد كبير يعني فكان بالنسبة لهم ده الدجال في العهد القديم احنا بقى مستنيين المسيح الدجال في العهد الجديد هيعمل نفس الكلام وفي الاخر برضه هيروح لحاله ويجي لنا المسيح على السحاب ناخد اصحاح تاني ولا انتوا تهتوا هو فيها طلاسم كتير ما تزهقوش احنا خدنا الجزء السهل لكن ادينا برضه فاهمين ايه اللي بيحصل النهارده احنا لا يشغلنا لا بابل ولا فارس كله خلص كل ده عدى احنا منتظرين الشوط الثاني المسيح اللي جاي على السحاب وابن الانسان والعرش دي حاجات لسه ما شفناهاش لكن اللي فات ملوش خلاص يعني لا يعنينا لكن قد كده بدقة شديدة حصل كل الأحداث دي يعني اللي يتتبع التاريخ يكتشف ان كل اللي شافه دانيال حصل سنة بسنة مملكة ورا مملكة وانطباق شديد جدا طبعا ما عنديش وقت اقول لكم اسماء ملوك كل مملكة وايه اللي حصل في زمن كل ملك في تفاصيل كتيرة لكن مش هتفيدنا كتير في السنة الثالثة من ملك بلشاصر الملك ظهرت لي أنا دانيال رؤيا بعد التي ظهرت لي في الابتداء برضه عاوز أقول لكم حاجة فاكرين في بلشاصر كان دانيال رئيس وزراء ولا كان مكانه إيه كانت ركن فيبدو أن ربنا لما لقات ركن كان بيشجعه بالرؤى هو ما بعتش رئيس وزراء زي وقت نبوخذ نصر زي ما يوحنا تركن في بطمس ومبقاش قادر يقوم بخدمته فكان متضايق فربنا عزاه وشجعه برؤيا يوحنا كمان دانيال لأنه لا يمارس الخدمة وملوش مكان في الدولة فربنا كان بيشجعه بالرؤى دي ظهرت لي أنا دانيال رؤيا بعد التي ظهرت لي في الابتداء فرأيت في الرؤيا وكان في رؤياي وأنا في شوشن القصر الذي في ولاية عيلام رأيت في الرؤيا وأنا عند نهر أولاي رفعت عيني ورأيت وإذا بكبش واقف عند النار وله قرنان والقرنان عاليان والواحد أعلى من الآخر والأعلى طالع أخيرا رأيت الكبش ينطح غربا وشمالا وجنوبا بلشستر يا جماعة كان قرب ينتهي واحنا قلنا ان بلشستر بانتهائه انتهت معاه ايه مملكة بابل خالص فالنبوة هتبتدي ما بعد بلشستر يبقى بعد بلشستر ايه فارس هي دي بقى مادي وفارس فالكبش ده ابو قرنين ده مادي وفارس ولو قرنان والقرنان عاليان والواحد اعلى من الاخر لان فارس كانت اقوى من مادي والاعلى طالع اخيرا فعلا فارس جت زمنيا بعد ما مادي بدات الملك رايت الكبش ينطح غربا وشمالا وجنوبا ما قالش شرق فعلا انتشرت بلاد الفرس شمال وجنوب وغرب لكن ما انتشرتش ناحية الشرق يعني ما راحوش ناحية الهند لكن خدوا كل العالم من عند فارس وانت داخل كده لغاية أوروبا وأفريقيا فلم يقف حيوان قدامه سوري يعني ما هي الحكاية حيوانات في بعض فاهمين الفكرة يعني هو التشبيهات دي مقصود بيها ايه لما تبص على الدنيا لما بتاكل ياكلوا في بعض كده ما هي حيوانات في بعض امتى بقى شغل البني ادمين اللي في السماء لكن ده اللي على الارض ده حيوانات في بعض فمحدش يعني يقول لك مش هتفرق مين اللي قاعد على الكرسي او في الاخر شغل حيوانات لم يقف حيوان قدامه ولا منقذ من يده وفعل كمرضاته وعظمه فعظم يعني وبينما كنت متأملا إذا بتيس من المعزي معزة يعني جاء من المغرب من ناحية اليونان ما هي اليونان تعتبر غرب وفارس في الشرق على وجه كل الأرض ولم يمس الأرض يعني زي الطاير من كتر السرعة التيس ده جاي طاير من الغرب ناحية الشرق اللي هو الاسكندر الأجور ولم يمس الأرض وللتيس قرن معتبر بين عينيه اللي هو الاسكندر الأكبر وجاء إلى الكبش صاحب القرنين الذي رأيت واقفا عند النهر وركض إليه بشدة قوته ورأيت قد وصل إلى جانب الكبش فاستشاط عليه وضرب الكبش وكسر قرنيه فلم تكن للكبش قوة على الوقوف أمامه وطرحه على الأرض وداسه ولم يكن للكبش منقذ من يده فتعظم تيس المعد جدا ولما اعتز انكسر القرن العظيم يعني ما لحقش يا دوب تعظم جدا اسكندر الاكبر جاب اخره في سبع ثمان سنين بقى اعظم ملك في الدنيا كلها ولغايه النهارده تاريخه مجيد يعني من ناحيه الفتوحات وفجاه مات مات بدري جدا وبره اليونان كمان وهو وقت الحروب وطلع عوضا عنه أربعة قرون معتبرة تقسم العالم ساعتها أربع أجزاء مصر وسوريا ومقدونيا واليونان وظن فلسطين يعني كل واحد خد ربع كده والمناطق المحيطة به نحو رياح السماء الأربع ومن واحد منها خرج قرن عظيم صغير فاكرين القرن اللي طلع الإصحاح اللي فات من واحد منهم هيطلع نفس البعيد اللي اسمه أنتيوخوس ده عشان نشوف ده اصل ده قرن ده ده يعني ده يعني قرن متعب اه وعظم جدا نحو الجنوب يعني هيبتدي خبط في اورشليم ونحو الشرق ونحو فخر الاراضي فخر الاراضي مقصود بيها اورشليم مدينه ربنا وتعظم حتى الى جند السماوات يعني تطاول وجدف وقال مفيش حاجه اسمها ملائكه وشتم ربنا وشتم القديسين تعظم حتى الى جند السماوات وطرح بعضا من الجند والنجوم إلى الأرض يعني ابتدى يدعي الألوهية وابتدى يجدف على ربنا ويأذي ولاد ربنا النجوم مقصود بها القديسين اللي زي النجوم بقى يعذبهم ويبهدلهم وداسهم وحتى إلى رئيس الجند تعظم لأنه مسك رئيس الكهنة ساعتها وبهدله خالص يعني سجنه وعذبه وبه خلي بالكم بقى من الحتة دي أبطلت المحرقة الدائمة كان في حاجة اسمها ذبيحة المساء وذبيحة الصباح في أورشليم في الهيكل من ساعة ما اتعمل هيكل سليمان لزمن هذا الرجل المتوحش كانت في يوميا ذبيحة في الهيكل ما وقفتش يوم الراجل ده عشان يذل اليهود أبطل المحرقة الدائمة ودي كانت بالنسبة لليهودي خال وحش جدا معناها ان اليهود هيضيعوا كده ان نظام العبادة يوميا زي ما بعد الشر تتقفل كنيسة يبقى ممنوع الصلاة تبقى حاجة نفسية وحشة قوي وهدم مسكن مقدسه اللي هو الهيكل وجعل جند على المحرقة الدائمة بالمعصية يعني يوقف عساكر يحرسوا ويحط ذبيحة غير الذبيحة اليهودية عشان يهين المذبح فطرح الحق على الأرض يعني أهان كل وصية ربنا ويبدو أنه مسك الشريعة وداسها برجليه وفعل ونجح الغريب ان ربنا سايبه زي ما هيسيب الدجال كده يبرطع كده ويفتري في وقته وبعدين هي في الاخر هيطير فسمعت قدوسا واحدا يتكلم فقال قدوس واحد لفلان المتكلم هو شايفهم كلهم قديسين او مقدسين فالبعض بيقول ده مقصود به حوار بين الملائكه سمع حوار من قدوس لقدوس هنا مقصود به من ملاك لملاك إلى متى الرؤية من جهة المحرقة الدائمة ومعصية الخراب لبذل القدس والجند مدوسين يعني لغاية إمتى ربنا هيسيب المحرقة متعطلة والخراب في الهيكل فاكرين لما يسوع كان بيتكلم عن المجيء الثاني قال كلمة مهمة قوي قال متى نظرتم ركسة الخراب التي تكلم عنها دانيال قائمة في المكان المقدس اهرب اتاري يسوع كان بيفسر الحته ان دانيال سبق وقال هتبقى في حاجه اسمها ركسه الخراب ايه ركسه الخراب ان الهيكل يخرب مش بس يتهد لا ده دي مقدور عليها ي- ي- الركسه يعني النجاسه آه، نجاسه الشخص اسمها نجاسه نجاسه المكان اسمها ركس يعني المكان نفسه المقدس يتحط عليه ذبيحه مرفوضه اللي يتحط عليه خنزير مثلا واخدين بالكم واللي يدخلوا برجليهم الرومان اللي هم غير يهود ويدخلوا في القدس اللي اليهودي العادي ما يقدرش يدخله عملية مهينة جدا فاهمين المعنى فده اسمه ركسة الخراب فقال لهم لما تشوفوا المنظر ده اهربوا وده اللي حصل سنة 70 ميلادي بقى بعد المسيح حصل مرة تاني انه دخل الرومان بقرار عسكري مطلوب ان هم ما يبقوش حجرين على بعض تيتوس الروماني وكان مطلوب يذلوا اليهود فبقوا بيدوسوا بجزامهم على كل حتة مقدسة في الهيكل القدس وقدس الأقداس ومن ساعتها اختفى تابوت العهد لغاية النهاردة ما حدش يعرف مكانه لغاية النهاردة بيدوروا عليه أو يعني ما ح- مش عارفين مكانه هل اتكسر هل خبوه اليهود وقتها ما حدش عارف لكن هم نجسوا المكان آه، المقدس وركسة الخراب اللي قال عنها يسوع وهي إشارة إلى آه، يعني إهانة الذبيحة المقدسة فقال لي أما الملاك التاني بيقول له لغاية إمتى ربنا هيسمح بالذل ده قال له بص طول بالك إلى 2300 2300 صباح ومساء لا دي أكتر من ثلاث سنين ونص فيتبرأ القدس دي الفترة يا جماعة ال- اللي خدها الراجل ده طول فترة ولايته أنتيوخوس ده عمره في المملكة كان 2300 300 صبح وليل لما تحسبوهم يطلعوا ست سنين وكسر أو حاجة زي كده ستة في ثلاثة في- اه يعني أظن حاجة بتاعت ست سنين وكسر دي الفترة اللي فيها لغاية ما اتقتل الراجل ده في الآخر الدجال ده وكان لما رأيت أنا دانيال الرؤيا وطلبت المعنى خلي بالكم بقى هنا المسيح هيكلمه لأول مرة لغاية دلوقتي هو شافه بس لما رأي... لما رأيت أنا دانيال الرؤيا طبعا هو منزعج جدا ليه هو بيحلم يرجع أورشليم ويشوف الذبيحة فالحلم ده بالنسبة له كابوس إن أورشليم تتهد والهيكل يتهد والذبيحة ت- يبقى فيها رجاسة ده ده كابوس مزعج جدا فهو عاوز يفهم إيه اللي بيحصل إذا بشبه إنسان هو نفسه واقف قبالتي وسمعت صوت هذا الإنسان بين أولاي أولاي المنطقة اللي هو فيها فنادى وقال يا جبرائيل مين اللي هينادي جبرائيل يقول له تعالى فيش غير ربنا يسوع المسيح وجبرائيل ده بيلعب ده ر- ده رئيس ملائكة قد الدنيا يا جبرائيل فهم هذا الرجل الرؤيا شوفوا بقى العلاقة وصلت لإيه إن دانيال منزعج جدا بيحب بلاده جدا راجل تقي جدا بقى بيتفرج على أسرار في السماء المسيح بينادي الملاك جبريل رئيس الملائكة بيقول له تعالى فهمه الأحسن صعبان عليه فجاء إلي حيث وقفت ولما جاء طبعا هو شاف الملاك جبريل اترعب خفت وخررت على وجهي زي فاكرين مين اللي شاف ملاك جبريل وخاف برضه زكريا الكاهن ابو يوحنا المعمدان لما جاله في الهيكل برضه ما كان كان خايف وما صدقش وكده فقال لي افهم يا ابن ادم هنا مش يا بني ادم لا مش مهينه هو ابن ادم دي لفظه كانوا تتقال للانبياء يعني افهم يا انسان عشان كده يسوع برضه في الحته دي قال فليفهم القارئ يعني يلا نتستر ونحاول نفهم الاسرار صحيح المواعيد ربنا قال مش هتعرفوها بس الأحداث من حقنا نعرف التتابع من حقنا نعرف على قد ما نقدر نجتهد أما الميعاد باليوم لا ممنوع حد يحاول يعرف فقال له افهم يا, بن يا ابن آدم يعني إن كنت يا إنسان مش فاهم تعال نفهم إن الرؤية لوقت المنتهى أولا الكلام ده بنتكلم عن نهاية يبقى واضح انه ابتدى الج- ملاك جبريل يقول له اللي يهم اللي يهمك ويهم كل البشر ان الكلام ده مرتبط بالنهايه النهاية عندنا نهايتين ركزوا في الحتة دي لأن كل لما الكتاب يتكلم عن النهاية يدي نهايتين نهاية لشعب إسرائيل ونهاية للعالم كله لأن شعب الله في العهد القديم هو اليهود ودي كانت نهايتهم سبة سنة- سبعين ميلادي سبعين ميلادي انتهى اليهود تماما ب- ب- ب- بدمار شديد جدا اللي موجودين النهارده دول ما يعتبروش يهود يعني مش تبع الع- الكتاب المقدس لأن الكتاب قال أي يهود بعد المسيح يبقى مجمع شياطين اليهودي انتهى بمجيء المسيح لازم يبقى مسيحي بعد كده والنهاية التانية هي الدينونة ومجيء المسيح في مجده عشان كده حتى في لما تقروا في متى ومرقس ولوقا كلام يسوع عن النهاية تلاقوا في تداخل ما بين الأحداث اللي بيوصف بيها دمار أورشليم سنة سبعين وما بين الأحداث اللي بيوصف بيها نهاية العالم ومجيء الدجال قبل المسيح في مجده فهنا نفس الكلام برضه هتلاقوا الأحداث بتوصف خراب أورشليم هيحصل إمتى وفي نفس الوقت نفس الأحداث بطريقة رمزية بتتكلم عن الدجال لما يجي يضلل العالم ووراه المسيح يجي في مجده حاولوا تفهموا على قد ما تقدروا لأن ده أنا كمان مش فاهم كتير وإذ كان يتكلم معي كنت مسبخا على وجهي يعني حاطط وشي في الأرض إلى الأرض فلمسني وأوقفني على مقامي مقامي يعني وقفني كده وفضل ساندني كده نفس الموقف ده يحصل في سفر الرؤيا على فكرة برضه يوحنا هيقع في وقت كده أو هيسجد وهيلاقي واحد يطبطب عليه ويوقفه يعني تحس إن هي نفس الس- السياسة بتاعت السماء الواحد يبقى خايف من رؤى السماء وربنا يساعد ويشجع ولما حد فيكم يشوف رؤية برضه هيحصل له حاجة زي كده وقال ها أنا ذا أعرفك ما يكون في آخر السخط يعني آخر غضب ربنا إيه لأن ربنا في الآخر هيغضب على الأشرار تمام لأن لميعاد الانتهاء يعني الرؤية دي عشان تحدد النهاية تمشي إزاي أما الكبش الذي رأيته ذو القرنين فهو ملوك مادي وفارس ما بقيناش بنجتهد هو قالها هو والتيس العافي هو ملك اليونان خلي بالكم الكلام ده قبل اليونانيين بحوالي 300 سنة اليونان دي كانت قرية يعني ما حدش يسمع لها حس ملك اليونان ايه اللي هيطلع يقدر على فارس ومادي فاهمين لكن في منتهى الدقة ده ملك اليونان والقرن العظيم الذي بيع بين عينيه هو الملك الأول هو الإسكندر الأكبر وإذا انكسر وقام أربعة عوضا عنه تقوم أربع ممالك من الأمة ولكن ليس في قوته ولا واحد هيجي في قوته هيتقسم أربعة بس مفيش واحد زيه وفي آخر مملكتهم عند تمام المعاصي يقوم ملك جافي الوجه وفاهم الحيل ده بقى الملعون إياه بتاع كل مرة القرن الدجال بتاع العهد القديم اللي هو أنتيوخوس وتع... وتعظم قوته يعني هيتعظم جدا ولكن ليس بقوته يعني ايه الحكاية مش في قوته ده سماح من ربنا عاوز يقول ربنا سامح له يضطهد ولاد ربنا زي ما يسوع قال لنا عن الأيام الأخيرة أنه بصبركم تقتنون أنفسكم وإن أمكن يهلك المختارين هتبقى أيام صعبة يهلك عجبا وينجح ويفعل ويبيد العظماء وشعب القديسين مركز خالص في اضطهاد القديسين القديسين في العهد القديم اليهود الأتقياء والقديسين في العهد الجديد اللي ماشيين ورا المسيح وبحذاقته ينجح أيضا المكر في يده يعني ايه هيبقى مخادع جدا لانه هيدي امان لليهود في الاول لغاية ما يأمنوه يدخل بلادهم ويكسر الدنيا ويتعظم بقلبه فاكرين الجدع اللي تعظم بقلبه نبوخذ نصر وبلشسر لازم نهايتهم تبقى ور وفي الاطمئنان يهلك كثيرين يعني هيدي الامان وساعتها يتقلب عليهم حين يطمئنوا يهلكهم الشيطان يعمل كده يا جماعة شغل الدجال كده دايما يديك امان ويخلص عليك في يعني له سياسة كده ويقوم على رئيس الرؤساء وبلا يد ينكسر يعني يتعاظم جدا ويتطاول على الملائكة وعلى ربنا وبلا يد ينكسر ده هيموت كده فجأة ويتكسر بلا يد زي ما قالها بولس يبيد بنفخة فمه يعني فجأة هنلاقيه مات فرؤيا المساء والصباح التي قيلت هي حق ده فضل يا عين 24 ساعة بيشوف الرؤيا أما أنت فاكتم الرؤيا لأنها إلى أيام كثيرة قال له بص يا دانيال أنت مش هتحضر الكلام ده خليها في قلبك أنا فرجتك بس على مئات السنين قدام وفرجتك على آلاف السنين قدام فرجتك جزئيا على الفترة اللي هتيجي لغاية ما المسيح يجي وفرجتك من بعيد على مجيء المسيح في مجده آخر دور كمان فاكتم الرؤية لأنها إلى أيام كثيرة عشان اللي بيقولوا المسيح قال جاي بسرعة لا كمان الكتاب نبهنا أن في أحداث قدامها أيام كتيرة فلما يفوت ألفين سنة ما يقولش ربنا غير كلامه لا هو من الأول عارف هيجي أمتى وأنا دانيال ضعفت ونحلت أياما نحلت يعني بقيت كده آه هزيل ثم قمت وباشرت أعمال الملك وكنت متحيرا من الرؤيا ولا فاهم إن كان هو شرح له مش فاهم يبقى أنا لما أشرح لكم طبيعي ما تفهمش فمحدش يقلق